السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وهديت واجتبيت وهديت وأحييت فلك الحمد على ما قضيت اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد إخواني في الله أخواتي في الله وصلنا من المراحل اللي فاتت إن لحد إمتى لحد إمتى هتفضلي مهددة بالمعاصي وكل معصية عملتيها لحد إمتى هيفضل نزيف الخسائر بسبب المعاصي اللي أنت بتعملها لحد إمتى واحد بعد ما اتكلمنا عن لحد إمتى هنفضل مهددين ممكن يقول طب أنا عايز أتوب أتوب إزاي عايز تتوب أيوة عايز عايز اتوب لازم الاول تعترف كل واحد عايز يتوب لازم الاول يعترف كل واحده عايزه تتوب لازم الاول تعترف الاعتراف هو روح التوبه توبه بدون اعتراف زي جسم بدون روح يعني ايه اعترف انت عارفه يعني ايه اعترفت بذنبي كلمه كبيره قوي يا جماعه النهارده هنعيش مع معنى بس اعترفت بذنبي هنعيش يعني ايه اعترف لربنا هنعيش يعني ايه هسجد سجده هعترف لله فيها باللي انا عملته انتوا عارفين يا جماعه لما يصحوا بالنهار فجأة يلاقوا واحد رايح يرمي كيس قمامة في أي مقلب قمامة ولا حاجة يلاقي كيس فيه جثة يكتشف إن فيه جثة يفتحوا الكيس يلاقوا واحدة مقتولة ومتمثل بجثتها ومتقطع جسمها ومحطوط كل حتة في كيس قمامة والمجتمع كله يتقلب وتبقى قضية رأي عام والبوليس والشرطة والأمن العام كله يتقلب قضية رأي عام ولازم يتعرف مين المجرم ومين القاتل مين اللي عمل الجريمة البشعة ديت تخيل أسبوع شهر اتنين البوليس بيدور بكل قوته ما حدش عارف يستدل مفيش أي أثر مفيش أي دليل على مين اللي أجرم الجريمة دي بدأ الرأي العام يحبط وبدأ الناس كلها تيأس وبدأ الكل يقول لا يمكن حد هيكتشف مين المجرم اللي عمل الفعل النكراء ده ايه وفي يوم من الأيام يدخل واحد اسم الشرطة من غير ما حد يقتضي ولا حاجة حاجة انا عايز اقابل الضابط عايزه ليه انا عايز اعترف تعترف بايه اعترف ان انا اللي قتلت فلانة اللي لقوها في اليوم الفلاني تعترف ازاي ده ما حدش استدل عليك ولا حد كان شاكك فيك ولا حد كان متهمك بس انا مش قادر انا ضميري قتلني انا قتلتها مرة وبتقتل كل يوم الف مرة اي عقوبة هتعرض ليها ارحم من عذاب الضمير اللي انا فيه انا هعترف هتعترف يعني هقول كل حاجة هقول انا جبت السكينة ازاي وهقول انا راقبت الضحية ازاي وهقول انا دخلت ازاي وهقول قتلتها ازاي وهقول اتخلصت من الجثه ازاي وهقول خبيت السكينه فين انت عارف الكلام اللي انت بتقوله يوديك فين اي حاجه اتعرض لها الا عذاب ضمير اللي بيقتلني هو ده الاعتراف يا جماعه الاعتراف انك تحسي انك انت اجرمت في حق مولاكي انا يا رب اعمل كده معاك يا رب انا يا رب اتعدى حدودك يا رب انا يا رب بعد كل نعمك بعد كل الائك بعد كل حنانك بعد كل عطائك انا يا رب بعد كل كرمك ده اعمل كده يا رب انتهك حرماتك كده يا رب يا رب انا بموت كل يوم الف مرة انا بعترف لك يا رب بعترف لك انك تقف بين ايديه تقف بين ايديه تقول له بعترف لك ان انا ايه ما قصرت بعترف لك ان انا ياما اذنبت بعترف لك ان انا انسان وحش الصوره اللي انا كنت واخدها عن نفسي كنت مخدوع فيها بعترف لك ان انا مجرم ان انا مذنب بعترف لك يا رب ان انا ما كانش ليا اي عذر في اي ذنب عملته بعترف لك يا رب ان انا ما استاهلش اي نعمه انت بتديها لي ده كرم منك بعترف لك ان انا يا رب استاهل اي عقوبه على اللي انا عملته اي حاجه بتحصل لي اكتر منها استاهلها بعترف لك ان انا فقير معدم تحت خط الفقر بعترف لك ان عاجز بعترف لك ان من غيرك ولا حاجه بعترف لك ان لازم اتغير بعترف لك يا رب ان انا كل حاجه في حياتي كانت غلط ولازم كل حاجه في حياتي تبقى صح بعترف لك يا رب بنعمك بعترف لك يا رب ان انا معاملتي ليك معامله لو حد كان عاملها لي كنت قتلته كنت عملت فيه حاجه انا بعترف لك يا رب يا جماعه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ما تنزل براءه السيده عائشه في حادثه الافك دخل عليها قال لها يا عائشه ان كنت الممت بذنب ان كنت ألممت بذنب فاستغفر الله فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا لازم الأول اعتراف لازم الأول إذا اعترف ثم تاب توبة من غير اعتراف ما تنفعش جسم بغير روح يا جماعة الحلقة بتاعت الليلة دي حلقة مفصلية في السلسلة كلها حلقة مفصلية لأن مش حدش هيقدر يدخل طريق التوبة إلا لو اعترف وعرف يعني ايه اعتراف وعرف ايه الكلمة اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام بيقولها لربنا في افتتاح الصلاة ظلمت نفسي واعترفت بذنبي على قد ما هتعيشي معنا اعترفت بذنبي على قد ما تعرفي يعني ايه توبة وعلى قد ما تفهم ايه المطلوب منك في التوبة اعترف بايه ده اعترف بايه اعترف اعترف انك وحش اعترف ان انا وحش ازاي انا لو جبت اي واحد من الشارع وسالته انت رايك في نفسك ايه اي حد يا جماعه ده كلنا يا جماعه هيقول انا انا عملت ذنوب بس انا عملت حاجات كتير كويسه وقلبي ابيض والله عمري ما ما حسدت ولا حقدت ولا تمنيت الشر لحد يا ريت ربنا يعاملني على قد نيتي انا ما ظلمتش حد ولا اذيت حد يعني وربنا يغفر ويرحمه انت مخدوع في نفسك انت مخدوع الصوره اللي انت واخدها عن نفسك دي صوره وهميه صوره مش حقيقيه انت مش كده انت لازم تعترف انك مش كده انت اوحش من كده بكتير انت ياما ظلمت ناس وياما اذيت ناس وياما اغتبت ناس وياما في قلبك حسد لناس وغيره من ناس وحقد على ناس انت ياما عملت ربنا اسوا معامله ممكن عبد يعملها لسيده انت لو ربنا عاملك على قد نيتك مش هتاخد يعني ما تتوقعش اللي انت متوقعه يا ريت ربنا يعاملني على قد نيتي انت نيتك فيها حاجات كتير ممكن هتتصدم لو انت نفسك عرفتها لازم تعترف انك وحشه لازم المراه اللي جت لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت بتقول له ايه بتقول له طهرني طهرني يا رسول الله يعني ايه انا يا رسول الله ما عدتش الانسانه الطاهره بتاعت زمان انا ما عدتش الانسانه البريئه بتاعت زمان انا جايه معترفه انا جايه معترفه ان انا ما عدتش انسانه كويسه انا جايه معترفه ان انا من جوايا ما عدتش كويس انا جايه معترفه ربنا قبل توبتها لانها جت معترفه لما تشوف بنت مقطعه الدنيا تكلم امها تقول لك ده كتكوته كتكوته يا عم الشيخ اعترفي انك مش كتكوته ولا حاجه اعترفي وقولي لوالدتك يا امي خلاص زمن الكتاكيت راح وانتهى الوقت زمن الشياطين يا امي اعترف انك انت فكرت في معاصي ما جاتش في دماغ ابليس نفسه اعترف انك انت عملت معاصي ابليس ما فكرش في يوم ان المعاصي دي ممكن ربنا يعصى بيها اعترف الاب اللي اجرم في حق اولاده اعترف انك اجرمت في حقهم انا ربيتهم احسن تربيه لا انت اكلتهم احسن اكل ال Magnum وال combo وال spice انما انت انت لا انت ما ربيتهمش التربيه اللي انت فاكرها اعترف يا جماعه لازم نعترف بذنوبنا والا مش هنقدر نصلح اي حاجه لو اعترفنا صح وشخصنا صح انما اللي مش عايز يعترف ده بنت مره واحده كانت متجوزه وكانت باعته مشكلتها يعني في جهه ما بتقول انا انا اتجوزت وحصل مشاكل بيني وبين جوزي وبعد كده يعني اقامت علاقه مع شخص ما ووقعت في الزنا فبعت في نهايه المشكله قالت كلمه حرقت لي دمي بتقول اعمل ايه في البقعه المتسخه في الثوب الابيض كنت بقعة بتتكلم على الزنا انه بقعة متسخة في ثوب ابيض مش ان الثوب كله تنجس مش ان الثوب كله عايز يتغير بتقول لك هو دي مش عايزة تعترف مش عايزة تعترف بالجريمة اللي عملتها ضميرها مش تعبها مش حاسة انها اجرمت اصلا واحد تاني يقول لك انا كده كويس انا شاب محترم انا بعمل اه و و ولكن انا بصلي وبصوم و... انا انسان محترم وانسان كويس مش عايز يعترف مش عايز يعترف واحد تالت يقول لك الاختلاط حرام ليه واحدة تقول لك هو التبر هو هو ان انا اكلم اولاد حرام ليه واحد يقول لك هو انا ده مش عايز يعترف ده بيجادل مره من المرات كنت في مكان من الاماكن بتدبر في يعني اماكن من الاماكن الخلويه عباده من ضمن العبادات يا اخواني فواحد جالي قال لي انا اقمت علاقه مع بنت لمده سنه وكنت متجوزها عرف زنا يعني وشربنا مخدرات و و وانا عايز الوقت اسيبها ومش عارف بقى اخلص ازاي من العلاقه ديت قلت له يا ابني انت انت عارف لو ربنا عاقبك بذنب واحد من اللي انت عملتهم دول لو ذنب واحد من اللي انت عملته جه في تجارتك ولا في صحتك ولا في رزقك هتعمل ايه قال لي ايه ده انت بتخوفني ليه انا مش جاي لك عشان تخوفني وعشان تحبطني قلت سبحان الله مش عايز يعترف هو مش حاسس هو عمل ايه اصلا هيعترف ازاي بس خدوا بالكم يا جماعه اللي ما اعترفش في الدنيا هيعترف هيعترف بس هيعترف وقت ما يكون بعد ايه وقت ما تكون انتهت هيعترف لما يكون خلاص الاعتراف ما عادش له اي قيمه هيعترف بعد فوات الأوان هيعترف في مواقف يقف لها شعر الرأس ويرتجف ليها القلب هيعترف هيعترف عند الموت في واحد من أول ما يجي ملك الموت هيقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا أنا معترف إن أنا كنت وحش رجعني يا رب عشان أبقى إنسان كويس ده اعترف من بدري واحد تاني مش هيعترف غير لما يشوف الجنة والناس اللي داخلة على الجنة أن تقول نفس يا حسرة يا حسرة على ما فرطت ما فرطت ما للتفخيم انا يا ما فرطت يا رب انا امري كان كله منفرط يا رب ضايع يا رب يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين كان زماني مع اللي داخلين الجنه دول كان زماني بتنعم بالنعيم ده اعترف لما شاف الجنه اعترف لما شاف نعيمها واحد تالت مش هيعترف غير لما يشوف اللي حصل ربنا معاهم يوم القيامه شوف ربنا بيقول لك ايه عن يوم القيامه ويوم نحشرهم جميعا يبقوا جنب بعض ال couple ات مع بعض والانتيمات مع بعض وال groups مع بعض والشلل وكل group على الفيسبوك كانت بتعصي ربنا معصيه واحده واجتمعت على معصيه مع بعض وكل وكل تخيل الموقف الرهيب دوت ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اللي اشرك مع ربنا وحده ولا علاقه محرمه اي ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم مكانكم يعني ايه لما البوليس يكبس فجاه على خناقه في قهوه بيتخانقوا مع بعض يا جماعه من القيامه يقول مكانك انت وهو كل واحد مكانه مكانكم انتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم فضنا الاشتباك وقال شركاؤهم ما كنتم ايانا تعبدون احنا ما كناش نعرف عنكم حاجه ولا لنا دعوه بيكم فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ان كنا عن عبادتكم لغافلين اسمع هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت تبلو يعني تكشف كل واحد يكتشف حقيقه اللي عصى ربنا عشانها حقيقه اللي عصت ربنا عشانه حقيقه الصحبه السوء حقيقه الدنيا حقيقه السراب اللي كان بيجري وراه هناك هنالك تبلو اكتشاف يا جماعه كل حاجه هتكتشف كل واحد هيفضح كل اللي كانوا معاه هيعترف على كل اللي كانوا معاه الاب هيعترف على بنته كانت بتقف قدام المرايه يا رب كانت بتحط كل انواع المكياج يا رب الاب هيعترف على ابنه كنت بدخل بالليل قاعد قدام موقع النت يا رب الام هتعترف على بنتها مواقف رهيبه ينخلع ليها القلب ويشب لها شعر الراس الام هتعترف على بنتها كانت بتشغل قنوات فاسده طول الليل يا رب اعتراف كله بيعترف على بعضه يا جماعه الكابلز اللي حبوا بعض وقطعوا سكك الجامعه كلها في مسيره الحب المحتدمه يعترفوا على بعض بكلمه كلمه كل واحد قالها للتاني بهديه هديه كل واحد جابها للتاني الانتمات كل واحد وصاحبه اللي كان عارف كل حاجه عنه هيعترف عليه بكل حاجه بكل حاجه الشلل كل واحد هيعترف على الباقي بكل حاجه اعترافات يا جماعه لان الروابط العاطفيه بتتمزق مش ربنا بيقول يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه اولاده ضنايا ابني وبنتي ارميهم في جهنم بس انا انجو وصاحبته مراته واخيه وفصيلته التي تؤويه ما عادش في مشاعر المشاعر اتمزقت كله بيعترف على بعضه كله بيفضح بعضه كله بيهتك ستر بعضه كله بيشهد على بعضه في اعتراف تاني بقى اعتراف ساعه تنفيذ الاحكام ساعه الالقاء في جهنم كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها والحكم بيتنفذ الم ياتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء اسمعوا يا جماعة اعترافتهم على نفسهم إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كناش بنرضى نسمع كنا بنهرب من اللي بيرضى من اللي بينصحنا كنا لو قلبنا على القنوات لقينا القناة دينية نقلب بسرعة على القناة اللي بعدها كنا لو قلبنا عايزين حاجة على الاف ام ولا قناة أغاني وجت إذاعة القرآن نقلب بسرعة على الإذاعة اللي بعدها وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير اسمع فاعترفوا فاعترفوا بذنبهم بس بعد إيه اعترفوا بذنب ذنب اعترفوا بجريمة جريمة اعترفوا بكل حاجة اعترفوا بكل شيء ولكن فسحقا لأصحاب السعير الاعتراف ما خففش الحكم ولا حاجة في اعترافات جوه جهنم يا جماعة في زنازين جهنم لما يقولوا ربنا قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفوا اعترفنا بذنوبنا خلاص يا رب اعترفنا بكل اللي عملناه فهل الى خروج من سبيل ما عادش ينفع بعد ايه انتهت في اعترافات لبعض بيعترفوا لبعض زي المساجين لما يدخلوا في سجن كل واحد يقول للتاني ايه اللي جابه هنا وايه السبب في انه اتحكم عليه الحكم ده ما سلككم في سقر بيكلموا بعض قالوا لم نكن من المصلين اعتراف تفصيلي بكل حاجة ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين اعتراف تفصيلي بيحكوا لهم القصة من أولها من أول ما بدأ باستهتار بفرض فرضين بعد كده قطعوا الصلاة بعد كده قلوبهم اسودت ناحية البشر بعد كده لما سمعوا شبهات على الدين قعدوا وسمعوا بعد كده بقوا علمانيين وبقوا مرتدين وبقوا منافقين وبقوا بيحاربوا الدين والإسلام وبقوا ملحدين وبقوا بقوا والعياذ بالله اعترافات ولكن أشد الاعترافات اعترافات قاع جهنم بقى اعترافات في قاع جهنم تخيلوا وهم يصطرخون فيها يصطرخون مش يصرخون يصطرخون سمع صوت الصرخة اللي جاية من كل ذرة من أجسادهم سمع صوت صرخة الندم اللي جاية من كل جزء من قلوبهم وهم يصطرخون بيجأروا بالصراخ الصراخ نفسه يعني لفظ الصراخ ما عادش بيعبر عن اللي هم بيعملوه وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا اسمع غير الذي كنا نعمل احنا اعترفنا ان احنا كنا فاسدين اعترفنا ان احنا كنا بنجائر وخلاص يا رب انما احنا كان كل حياتنا غلط كل حاجة غلط غير الذي كنا نعمل اولم نعمركم فيها ما يتذكر من تذكر وجاءكم النصي- النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير في اعترافات ساعة العرض على الله بس اللي هيعترف هنا مش انت جوارحك الواحد يسكت ويختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم الجوارح هي اللي تعترف على صاحبها مشاهد مهولة ينخلع عليها القلب وكلها بعد ايه بعد ما انتهت خلاص بعد ما الفرصة راحت خلاص اعترف اعترف من الوقت اعترف انك وحش اعترف ان الصورة اللي انت واخدها عن نفسك صورة وهمية مخدوع فيها انت مش الانسان اللي لو ربنا اداله على قد نيته هيديله هيديله انت مش الكويسة اللي ما فيش في قلبك حاجة تجاه حد انت مش اللي ما ظلمتش انتوا مش كده يا جماعة احنا مش كده لازم نعترف ان احنا مش كده لازم نعترف انها مش بقعة متسخة في الثوب الابيض لا ده الثوب كله وحش الاعتراف التاني اعترف انك مذنب اعترف انك مجرم يعني ايه مجرم يا جماعه اللي بيتقبض عليهم ويتحطوا في السجون دول مجرمين دول اتقبض عليهم في الدنيا احنا عملنا جرائم هيتقبض علينا بسببها في الاخره لو ما تبناش الى الله شفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت اعتراف تفصيلي رغم أنه المعصوم عليه الصلاة والسلام ويقول ظلمت نفسي واعترفت بذنبي بتعترف بإيه يا حبيب الله عليه الصلاة والسلام يا جماعة قضية الاعتراف الآية الخطيرة وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم لو اعترفوا ربنا هيتوب يعني ايه اعتراف يا جماعة أنا عايز نقف قدام كلمة اعتراف الاعتراف ده في الدنيا بيبقى له ثلاث معاني في أي محكمة المجرم اعترف يعني حق يعني ثلاث معاني أول حاجة إنك بتعترف على نفسك إنك بتعترف على نفسك أو على أحب حبيب ليك بتعترف اعتراف إن شاف كل حاجة عشان كده يقول لك الاعتراف سيد الأدلة تاني حاجة إنك بتعترف بجريمة الاعتراف ده لا يمكن إن أنا مثلا رميت ورقة على الأرض لا ده الاعتراف ده بجريمة حاجة كبيرة حاجة إجرام وإلا ما ينفعش حاجة صغيرة تتسمى اعتراف تالت حاجة إن الاعتراف ده لازم يكون تفصيلي عشان كده كنا نشوف في الأفلام زمان لما مجرم يجي يعترف يقول إيه أنا هقول كل حاجة أنا هقول كل حاجة اعتراف تفصيلي أنت كده أنت مشاعرك في التوبة كده أنت حاسس إنك أنت عملت جريمة جريمة أنا إزاي أعمل كده في حقك يا رب أنت حاسة انت حاسه انت مستعديه تقولي كل حاجه انت مستعديه تعترفي لربنا بكل حاجه ما تكبريش ما تنكريش ما تجاريش ما تناقشيش اعترفي بكل حاجه عملتيها تعترفي لمولاكي تقعدي على كرسي الاعتراف ساجده في الثلث الاخير من الليل وتقولي له انا هعترف لك يا رب انا هعترف لك بكل اللي في قلبي انا هعترف لك بكل ذنوبي انا بعترف ان انا اثمت واجرمت في كذا وكذا وكذا اعتراف يا جماعه مين فينا ممكن يعترف على نفسه لوجه الله يعني ايه اعتراف هو امتى المجرم بيعترف المجرم يا جماعه بيعترف لما يكون يحصل حاجه من ثلاثه حاجه من ثلاثه ركزوا معايا المجرم بيعترف لما يكتشف انه كل حاجه معروفه وكل حاجه مكشوفه ويواجهوه بالادله ويواجهوه بالشهود ساعتها ينهار يقع ويقول انا هقول كل حاجه خلاص انهار انهيار انهيار لما يتعرف ان كل حاجه كانت معروفه وكل حاجه كانت متراقبه ينهار ما يقدرش المره الحاجه الثانيه اللي تخلي الواحد يعترف انه يحس يحس انه هيودي نفسه في داهيه وانه خلاص هيضيع وانه ما يقدرش يتحمل عقوبه الجرائم اللي عملها فيقول انا هعترف هتعترف ليه انا هعترف عشان اخفف العقوبه عن نفسي لاني ما اقدرش استحمل عقوبه اللي انا عملته ده كله ابدا ابدا انا ما اقدرش استحمل عقوبه المصايب اللي عملتها فيقولوا له اعترف واحنا نخفف الحكم الحاجه الثالثه يا جماعه اللي تخلي الواحد يعترف ضميره ان ضميره يقتله ان يقول انا مش قادر احتمل انا مش قادر استحمل ان البريء ده هو اللي يتعدم وانا لا اللي اجرمت انا مش قادر احتمل ان انا اعمل الجريمه دي انا كنت كويس انا ضميري مش مستحمل ان انا اعيش بعد ما اجرمت الجريمه دي اموت ارحم لي اتسجن ارحم لي اتشنق ارحم لي ان انا مش قادر هو ده احساس التائب يا جماعه احساس الانهيار هو ده كلمه اعتراف النقطه دي اهم نقطه في الدرس كله النقطه دي هي النقطه اللي انا عايز كل واحد مننا يخرج بيها وكل واحدة منكم تخرج بيها يعني ايه اعترفت بذنبي تحس بايه وانت بتقولي له اعترفت بذنبي تحس بالانهيار انك اكتشفت ان كل حاجة بتراقبه ان كل حاجة تحت سمع وبصر الله ان كل حاجة الارض اللي عصيته ربنا شهدت عليكي وملاكين 24 ساعة معاكي شهدوا عليكي واليوم وعلى عملك شهيد شهد عليكي وجوارحك اللي عصيتي بيها ربنا شهدت عليكي وصحبة السوء اللي عصيته ربنا معاها شهدت عليكي وان وان ربنا من فوق كل ده شهد عليكي وان كل واحد امرك بالمعروف ونهاك عن المنكر اللي انت وقعت فيه هيشهد يوم القيامه عليكي وان رسول الله صلى الله عليه وسلم هيشهد عليكي انك تحس بكل ده خلاص انا منهارة انهيار اعترفت يا رب اعترفت يا رب ان انا كل حاجه وحشه عملتها يا رب انا معترفه الاحساس التاني في التوبه انك انت تحس ان انت مرعوب انا يا رب ما اقدرش اواجه عقوبه اللي انا عملته انا ما اقدرش يا رب انا بعترف عشان ترفع عني الاثم انا بعترف عسى الله ان يتوب عليهم عسى الله ان يتوب انا بعترف عشان تتوب يا رب انك تحس انك مرعوب مرعوب ما اقدرش يا رب اتعاقب عقوبه اللي انا عملته ده ما اقدرش ما اقدرش يا رب انا بعترف لك عشان تغفر لي وترحمني الاحساس الثالث بعد الانهيار والرعب احساس الندم احساس الندم اللي بيقطع القلب انا يا رب ازاي اعمل كده يا رب في حقك انا يا رب ازاي اعمل كده معاك يا رب انا ازاي يا رب اخد نعمك واعصيك بيها انا ازاي يا رب ابقى انسان ند ابقى انسان ابقى انسان وحش للدرجه دي انا يا رب ما كنتش كده انا ازاي ضميري يجيبني ان انا اعمل كده انتهك حرماتك اعصيك جهرا في ارضك ابرزك بمع... بالمعاصي بعد ما انعمت عليا واكرمتني أ... أ... أ... يصعد اليك مني المعاصي وانت اللي بتسترني انا مجرم يا رب انا مش قادر احتمل يبقى اذا هي ده الاعتراف الاحساس بالانهيار والاحساس بالرعب والاحساس بالندم هو ده الاعتراف يا جماعه هو ده واخرون اعترفوا بذنوب مش بذنب بذنوب كتير بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا الخلط ده بيسموه في المحكمه خلط الانساب لما واحده تدخل ابن ابن زنا والعياذ بالله على النسب الحلال فيبقى التخليط هو انت لما دخلت معصيه على حسنات الصحيفه انت خلطت زي ابن زنا دخل كده على اولاد حلال بالظبط انت خلطت عمل بشع خلطوا عملا صالحا واخر سيئا بس لما اعترفوا عسى الله ان يتوب عليهم زي الراجل اللي قال اي رب اذنبت ذنبا فاغفر لي ربنا قال افعل ما شئت فقد غفرت لك ليه لانك كل ما اذنبت اعترفت اذنبت اول مره قلت اذنبت ذنبا اذنبت تاني مره قلت اذنبت ذنبا اذنبت تالت مره قلت اذنبت ذنبا طول ما انت معترف انا هغفر لك طول ما انت بتعترف انا هعفو عنك الاعتراف يا جماعه يبقى اول حاجه اعترف انك وحش اعترف انك مش الصوره اللي واخدها على نفسك خالص خالص واجه نفسك بالحقيقه لازم يا جماعه نتصدم في نفسنا لازم يا جماعه ده دي النقطه المحوريه لان لو فهمت النقطه دي خلاص التوبه بقت معروف يعني ايه توبه التوبه يعني يا رب انا بعترف ان كل حاجه في حياتي كانت غلط شفت بلقيس لما اسلمت في سوره النمل قالت ايه قالت رب ايه ها اني ظلمت نفسي ها اسلمت مع سليمان يعني الاول اعترفت ان كل حاجه في حياتها كانت غلط وبعد كده قالت يا رب انا راجعه لك انا اسلمت ليك انا جايه لك يا رب اول اول نقطه في التوبه انك تعترف انك كنت غلط انك تعترف ان كل حاجة كانت غلط ليلك غلط نهارك غلط اهدافك طموحاتك وجهتك افعالك اخلاقك سلوكك شهواتك قلبك وان يا رب التوبة هغير كل ده عشانك انا يا رب هغير جلدي ولحمي عشانك انا يا رب هغير حياتي عشانك انا هغير اصحابي عشانك انا هغير بلدي عشانك انا هغير اهدافي عشانك انا هغير وجهتي وطموحاتي انا يا رب هغير قلبي هشيل قلبي ده من صدري عشان يجي قلب جديد عشانك يا رب عشانك يا رب هغير كل حاجة اعترف اعترف انك انت مجرم اعترف انك انت مذنب اعترف لازم يا جماعة الكلام ده قاسي او مش قاسي لازم يا اخواني المعنى اللي بقوله لكم ده ده روح التوبة توبة بدون اعتراف مش توبة اصلا جسم ميت بدون روح اعترف اعترف بايه اعترف انك عملت ربنا معاملة لو كان حد عاملها لك انت عارف المعاملة اللي انت عملتها ربنا ديت لو عملتها لرئيس دولة ينفيك من القارة اللي هو فيها لو عملتها ل- ل- لدكتور مادة يسقطك ويرفدك لو عملتها لصاحبك يقطعك ويخصمك لو عملتها لجوزك يت- يطلقك ولو عملتها لمراتك تخلعك لو عملتها لمدير الشغل يرفدك انت عملت ربنا زي انت استقنت بربنا والعياذ بالله استقنت بمقامه وقفت بين ايديه في الصلاه سرحان في كل حاجه وتقف بين ايدين مدير الشغل مركز في كل كلمه انت استهنت بقدرته لما اتحطيت في ابتلاء جريت على الكل ونسيته وما وقفتش على بابه انت استهنت بالصله اللي بينك وبينه لو في بينك وبين محافظ صله لا يمكن تغلط في حقه حافظ على الصله دي يا ابني ده الصله دي زخر لحياتك ولو غلطت غلطه صغيره الف اعتذار انت غلطت في حقه الله مليون مره انت اذنبت الف مره انت اذنبت مليون مره ومع ذلك ما خفتش على الصله اللي بينك وبين ربنا ليه ده اجرام في معامله ربنا يا جماعه اعترفي ليله ليله الاعتراف اعتراف الليله ليله واعترفت بذنبي الليله ليله واعترفت بخطيئتي اعترف اعترف ان كل ذنب عملته ما كانش ليك اي عذر فيه شفتوا كعب بن مالك لما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ايه قال له وال... لما تخلف عن غزوه تبوك قال له ايه شوف والله يا رسول الله ما كنت اقوى ولا ايسر مني قط حين تخلفت انا كان معايا فلوس كتير وكنت قادر ان اخرج اعترف اعترف ان ملوش عذر في الذنب ده اعترف انك مالكيش اي حجه في كل حاجه حرام عملتيها اعترف ان مالكش اي عذر انا يا رب المحقوق يا رب انت اللي ليك الحق عليا يا رب يا جماعه الكلام ده مهم قوي الكلام ده مهم قوي يا جماعه الكلام ده هيفجر معاني في قلوبنا واحنا بنناجي ربنا مهم قوي الكلام ده مهم انك تعترف انا يا رب ما كانش ليا اي حجه في اي بصه بصيتها ولا كلمه قلتها ولا مشوار معصيه عملته ما كانش ليا اي عذر خلاص يا رب خلاص انا يا رب ما كانش ليا اي عذر اعترف اعترف انك تستاهل اي عقوبة بل اي عقوبة تنزل انت تستاهل اكتر من كده سيدنا يونس سيدنا يونس بيقول في بطن الحوت وبطن الليل وبطن البحر لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين انا اللي ظالم انا اللي استاهل انت سبحانك يا رب انت ما ظلمتنيش انا اللي استاهل تقول انا اللي استاهل يا رب اعترف انك انت اللي تستاهل اي ابتلاء حصل لك بذنوبك اعترفي انك ما تستحقيش اي نعمة بعد الذنوب اللي انت عملتيها امال ربنا بيكرمك ليه من كرمه هو انما انت ما تستحقيش ده سيدنا زكريا لما بشر بيحيى قال ان يكون لي غلام هو بيقول انا يعني إيه؟ هو بيستغرب ان ربنا يقدر لا يا جماعه هو بيقول انا استاهل ازاي انا ما استاهلش ده نبي نبي وبيقول انا ما استاهلش يا رب انا ما استاهلش المعجزه دي امال احنا نقول ايه اعترف بفقرك اعترف انك تحت خط الفقر مديله ايدك سيدنا موسى لما قومه عبدوا العجل رفع ايده وقعد يدعي ويدعي لحد ما ايده وقفت ووقعت بني اسرائيل مسكوا ايده وسندوها ورفعوها عشان يفضل مدد ايده ويفضل فقير اعترف انك فقير مديله ايدك اعترف انك ولا حاجه من غيره اعترف بعجزك اعترف انك انت ما تقدرش تعمل اي حاجه من غيره كعب بن مالك يا جماعه اللي خلاه يتخلف ايه كان كل يوم ينزل السوق ايام غزوه تبوك وما يشتريش السلاح ويرجع ويقول انا قادر على ذلك ان شئت لما احب اخرج مع النبي عليه الصلاه والسلام هحصل النبي هي دي المصيبه كنت زمان أص- اسمع بعض اصحابي اللي فرقتنا الطرق مشوا في طريق المعصيه والحمد لله ربنا يتوب علينا جميعا يا رب كان يقول لي ايه يقول لي انا هعصي ربنا عشان لما اعرف طريق الغلط كله لما اجي ابقى صاحي بقى ما حدش يضحك عليا وما اقعش ما رجعوش يا جماعه ولا عايزوا بالله ما عرفوش يرجعوا كل السنين دي ما رجعوش هو بيقول انا قادر على الالتزام ان شئت بس عايز افهم الغلط الاول اعترف بعجزك اعترف اعترف ان انت لازم تتغير ابو بكر لما مشي في الشارع لقى حنظله بيبكي بيقول نافق حنظله ابو بكر لما سمع الشكوى بتاعته قال له ايه قال له اني لا اجد ما تجد اعترف ابو بكر اعترف انت مش عايزه تعترفي انت مش عايز تعترف اعترف اعترف بنعمه اعترف بنعمه دي اخر حاجه في الوقت بتاع الحلقه وان كان الاعترافات كتير قوي يا جماعه الاعترافات كتير كتير قوي عايزك انا عايزك تكتبي ورقه اعترافات ورقه اعترافات وتكتبي كل الاعترافات دهيت كل الاعترافات اللي احنا قلناها دهيت تعترفي ربنا سبحانه وتعالى بيها الاعتراف بنعمه الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيقول لربنا ابوء لك بنعمتك علي ابوء انا بعترف يا رب بنعمك يا جماعه انت بتاخد 100000 نبضه قلب في اليوم بتاخدي 25000 نفس في اليوم 2.5 مليون فلتر بيرشحوا دمك من اي سوء واي اذى 100 مليار 100 مليون خليه في مخك بتخليك تفكر وقاعد سامع وشايف وبتتكلم وبتاكل وانت وانت بتتفرج 100 مليون خليه لو كل حاجه من دول ربنا قال لك عليها ربع جنيه ربع جنيه على كل فلتر من ال 2.5 مليون فلتر اللي في الكلى ربع جنيه على كل دقه من 100000 دقه اللي في اليوم ربع جنيه على كل نفس من 25000 نفس اللي في اليوم ربع جنيه على كل مركز من مراكز المخ وخليه من 100 مليون خليه اللي في المخ هتدفعي ايه هتدفعي ايه مهما عصيته هو الودود الودود يا جماعه اللي كل شويه يبعت لعباده هدايا وعطاءات على طول بيودهم سبحان الله ويقول بعد كده في القران كأنهم حمر مستنفرة فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة حمر بتجري من أسد ربنا كأنه بيقول هو أنا أسد هو أنا مخوفكم ده أنا الودود بتجروا مني ليه هربانين من ديني ليه خايفين من الالتزام ليه خايفين من كنفي ليه تجري من تفروا من قسوره بتفروا من اسد ده انتوا مولاكم الودود لو 100 سنه عصتوه ورجعتوا هتلاقوا برضو الكريم الرحيم اللطيف الجواد سبحانه وتعالى ربنا يا جماعه ربنا اللي يتنازل كل ليله يقول لك سبع كلمات كل ليله هل من سائل فاعطيه هل من داع ف... ف... هل من سائل فاعطيه هل من تائب فاتوب عليه هل من مستغفر فاغفر له هل الا من يدعوني هل من مستشف فاشفيه من يسترزقني ارزقه هل من مستكشف للضر فاكشفه سبع كلمات بيقولهم لك ويتودد اليك بهم كل ليله عملنا ايه يا جماعه عملنا ايه لو واحد لو واحد بيقلب في كيس قمامه لقى حاجه بتتحرك بيبص لقى طفل رضيع مرمي خده انقذه عالجه اكله شربه علمه كبره جوزه وما اتخرج وبقى شهاده وكبير واشتغل وركب عربيه ماشي مره بالعربيه لقى الراجل اللي جابه من كيس الزباله في يوم من الايام واقف بيشاور له انه يقف له فوقف يتردد يقف ولا لا دي جريمه في حد ذاتها انت عارف ربنا جابك منين انت عارف انت كنت ايه انت عارف ربنا عمل لك ايه انت لسه متردد تردد ابو طالب تردد ضاع مصيره حدش يتردد يا جماعه نعترف لله نعترف لله سبحانه وتعالى عشان كده ان شاء الله باذن الله التوصيه بتاعتنا الليله ان شاء الله ان كل واحد بقى كرسي الاعتراف بتاعه احنا مسلمين ما بنعترفش لحد نعترف بين ايدين ربنا في الثلث الاخير نقول له ظلمت نفسي واعترفت بذنبي تعترف في كل سجده سيد الاستغفار اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك انا بعترف ان انا عبد خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت انا انا عملت كل حاجه ابوء لك بنعمتك علي معترف بنعمك ابوء بذنبي معترف بذنوبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت معترف انك الامل الوحيد والباب الوحيد وان منك طوق النجاه الوحيد سيد الاستغفار نعمه الاعتراف بين ايدين ربنا نعترف بذنوبنا نجدد ورقه الذنوب اللي قلناها امبارح ونعترف بين ايدين ربنا اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا ظلمنا انفسنا واعترفنا بذنوبنا يا رب اعترفنا بذنوبنا فتب علينا يا رب اعترفنا بخطايانا واثامنا اعترفنا بجرمنا وقبح اكتسابنا اعترفنا بفقرنا وعجزنا اعترفنا بفساد قلوبنا فتب علينا يا رب تب علينا يا رب تب علينا واقبلنا على ما كان منا واعتق رقابنا من النار اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا